أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين في غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حوار الحق كالعادة يشرفنا بالحضور جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا وتسابونا يا مرحب أهلا وسهلا
آه، برنامجنا حوار الحق كما عودكم دائما يأتي بالدليل والبرهان ويأتي بالحقائق والدلائل التي ليس عليها شبهة وما عليك إلا أن تبحثها وتشاركنا بالحوار فيها قبل أن نبدأ هذه الحلقة نطلب من قدس أبونا أنه يرفعنا بالصلاة اتفضل قدس أبونا امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من دعوتنا دعوه مقدسه بالمجد والفضيله اللذين بهما صيرتنا شركاء الطبيعه الالهيه هاربين من الفساد الذي في العالم نشكرك يا رب لأنك شرفتنا بهذه الدعوة المقدسة شكرا ليك من أجل كل النعم والبركات الروحية بالإضافة إلى البركات المادية التي وهبتنا إياها نسألك يا رب أن تعدنا لسماع صوتك والتمتع بالوجود في حضرتك اذكر كل نفس سامعة في البالتوك وكل نفس مشاهدة في التلفزيون واعطي للجميع نعمة فوق نعمة ولا تحرم أحدا من نعمك وبركاتك نسلمك حياتنا في هذا اليوم ونفتح قلوبنا لشخصك لتباركنا من أجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين
شكرا يا قدس أبونا ماشي.
أحبائي المشاهدين آه، دايما بيسعدنا أننا نسمع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور آه، المتنصرين أو المنتصرين زي ما أبونا بيسميهم والنهاردة هنسمع اختبار الأخت فيكتوريا اللي هي عابرة من آه، الحظيرة الأخرى من الإسلام إلى المسيحية في حضن رب المجد آه، أدمن لو سمحتي اتفضلي خدي الميكروفون ونبتدي ال- نسمع الاختبار آمين
آه، شكرا جزيلا آه، احمد وشكرا انكم آه، اديتونا فرصه نكون معاكم النهارده آه، فيكتوريا اتفضلي حبيبتي معاكي المايك
شكرا سلام ونعمة مع الجميع سلام سلام ومحبة الرب يسوع المسيح معكم نعم.
جميعا آه، فعلا أنا متنصرة أنا من تونس آه، مش نحاول نحكي تونسي وإن شاء الله تفهموني بال- باللهجة بتاعتي آه، لو باش نحكي على اختباري آه، البداية آه، نشأت أنا في عيلة إسلامية طبعا في تونس أبويا حاج أمي حاجة آه، صحيح أنهم مسلمين أخواتي كمان نفس الشيء آه، كنت آه، يعني دايما بحاول أكون أحاول أكون مسلمة كيفهم زيهم يعني آه، لأنه طبعا آه، من غير ما أدخل في تفاصيل مسألة الترهيب في الإسلام وال وال- وال- والغصب اللي يغصبوك عليه عشان تصلي وتصوم إلى غير ذلك أم، على العموم أنا أنا حسيت أنه في الوقت هذا كنت حاسة أنه ربنا كأنه آه، كأنه طاغية فعلا يعني خلقنا عشان ي- باش يعذبنا و- ويخلينا نعبده آه، عبادة مش عارفة غير غير عادية يعني بي بي يعني فعلا دين عسر وبعدين آه، بالنهاية يعني طبعا مصيرنا آه، لو ما كانش جهنم طبعا هنكون حرية الجنة لأغراض سوري يعني دعارة فالإحساس الغلط ابتدى من اللي أنا سني كان 16 سنة آه، لكن في وقتها آه، ما طبعا ما فيش أي شيء في تونس وأي كتب تساعد على أي شيء ومعرفة أي شيء فأخذت الأمر مسلم أنه في إعجاز قرآني في الإسلام فخلاص ده يعني أنه القرآن فعلا من عند الله وقلت خلاص هو ربي آه، هيك فخلاص آه، لازم أكون مسلمة إلى أن آه، جاء الوقت آه، اللي ربي آه، يسوع المسيح آه، طرق أبوابي مع الأسف رفضت أول مرة لكن بعدين مع أحداث بن لادن آه، في اتهامات كانت فما برشا اتهامات ل- للمسلمين وللإسلام واللي أنا نرفزتني كتير وحسيت أنه فعلا الجهاد هو أني آه، أدافع عن الإسلام فكريا آه، فقررت أنه يعني آه، أبتدي أعرف الإسلام properly خاصة وأنا موجودة في الغرب وأنه في ال documents المراجع في كل شيء يساعدني فحبيت أعرف من الأول ابتديت أقرأ القرآن وعلى العموم تفاصيل مش هندخل فيها بس يعني القرآن نفسه بيدلني على الإنجيل والتوراة آه، على العموم آه، طبعا آه، أتسابونا آه، مش هزيد أي أي معلومات مش هحكي في تفاصيل ال- ال- ال- الإسلام والغلط اللي في القرآن الغلط الفاضح واللي في السيرة النبوية لا هو ابونا يعرفه لكن كويس فعلا إشراقة النور ابتدت في حياتي آه، من آه، من امتى من لما صليت حسيت بكونفيوجن يعني اتلخبطت برشا وصايرة مش عارفة مش حابة أكثر بالإسلام ولا حابة أكون مسيحية حابة بس نعبد ربي هو فين وأنا نعبده ففعلا استمرت صلاتي حوالي ثلاث شهور آه، كانت صلاة يعني بإلحاح شديد أنه يا رب العلاقة بيني وبينك أنت قل لي أنا فين نمشي ولا نمشي فين تبعك أنت في الإنجيل ولا في القرآن وفعلا حصلت الرؤية وربي جاوبني وكانت الرؤية ومستحيل يعني ربي غلط عباده فكانت الرؤية واضحة وفعلا بعديها شفت أكثر من رؤية وشفت آه، السيد المسيح له المجد فما ما فيش ما فيش أي أي شك في أنه المسيحية هي طريق الحق لكن الحمد لله أنه أنا مش بس متنصرة أنا فعلا منتصرة لأنه فعلا حصل تغيير في حياتي أنا كنت إنسانة آه، بدخن بدخن كتير آه، وصلت لمرحلة الحشيش آه، إدمان على الكحول بشكل آه، نجاسة اللسان وربي يغفر لي لكن الحمد لله فعلا آه، المسيح غيرني فعلا بارك اسم الله آه، بارك اسم كل الله.
الامور هذه اتنحت خالص كومبليتلي تشالت امين آه، أكيد.
آمين.
اكون دايما خاطئه لكن الحمد لله انه يسوع غيرني أمين.
وحررني من آه، الشر اللي في نفسي حررني من ش- من من من من الشر ال- الاسلام اللي انا كنت يعني سليف عبده فيه مم.
فالحمد لله وفعلا بارك اسم يعني آه، الله.
الانسان يشكر ربي على البركه هذه انه فعلا أمين.
اسمه كان منقوش على كفه وشكرا هذا اختباري وشكرا وربنا يبارككم وربنا يباركك وتسابونا وشكرا كثير على الخدمه اللي تعمل فيها وارجو لي طلبه ليك انه تصلي ل- لاهالينا المسلمين شكرا معكم المايك آمين. آمين. آمين.
آه، شكرا أختنا الحبيبة فيكتوريا اختبار رائع آه، عمل الرب واضح في حياتك من أنك تفكري وتقري وتسألي عن الإله الحقيقي وأنك تتغيري التغير اللي حكيت لنا عنه مبروك عليك الخلاص مبروك عليك النعمة وهنسمع تعليق أبونا على الاختبار دوت تفضل يا أتسابون شكرا جزيلا بس آه، كنت أحب أسمع برضو والمشاهدين يحبوا يعرفوا يعني آه، جوزك عمل إيه أو إذا كان مالكيش زوج أهلك عملوا إيه عرفوا كان تأثير الواقع وقعة ال- الموضوع ده عليهم إيه هل واجهتي محاربات هل واجهتي اضطهادات ولا لأنك عايشة في بلد أوروبية بتتمتعي بقسط وافر من الحرية ما عنديش ما عندكيش مضايقات بنحب نسمع ديت لو تاخد المايك وتدينا ضوء وازاي آه، رأيت المسيح يعني ازاي رأيت المسيح هتراءى ليكي ازاي يعني لان ال turning point في حياة الانسان بتبقى مهمة قوي وبعدين هعلق على الاختبار كله بعد ما تخلصي يا ريت يا ادمن تديها المايك علشان آه، تسلط الاضواء على الحتة دي اتفضلي يا اتفضلي يا فيكتوريا
تفضل يا أدمن ادي لأخت فيكتوريا المايك حاضر يا بونا اتفضلي فيكتوريا معاكي المايك تاني
okay شكرا في الحقيقة قدس ابونا السؤالين فعلا مهمين كتير بس انا هجاوب على سؤال رؤية المسيح هخليها دي فعلا فعلا مسك الختام وهحكي الاول عن الرياكشن بتاع العيلة و- أي.
والمجتمع بصفة عامة صح آه، بالنسبة لأمي آه، للمفاجأة أعتقد يعني وإحساسي آه، صحيح هي ضد المسألة لكن آه، حاسة أنها ما هيش آه، ما هيش زعلانة مني لدرجة كبيرة أنها ممكن تأذيني لأنها فعلا حاسة آه، أني صرت متدينة ما كنتش أنا متدينة وما كانش آه، ما كنتش عندي أي إحساس آه، بالحب لربي كنت بس أخاف منه وأعبده ففي تصرفاتي أمي شايفة وحاسة طبعا هو بس اتصالات تليفون لكن دايما بعلمها بمراحل حياتي كل شيء فبحس فعلا أحس إنها يعني ما هيش آه، زعلانة مني لهالدرجة بالنسبة للأهل أوكي طبعا آه، حي- أكيد يكونوا يعني ضد آه، مسألة التنصر يعتبروها كفر آه، لكن كمان للمفاجأة بصراحة أنه أنا عايشة في الغرب و- وهنا مشاكل حرب الردة آه، ألقاها آه، أكثر أكثر حتى من تونس يعني التهديدات ال- آه، ال- الأصحاب اللي أعرفهم المتنصرين اللي يتعرضوا لحوادث آه، ففعلا ففعلا يعني في في في مشاكل في ال- في ال- في الغرب يا.
بس خاصة في ال- في الفترة الأخيرة ابتدت فعلا علي المشاكل وال- والتهديدات يا.
آه، آه، رب ال- يسوع المسيح هو اللي يحمينا والجسد فاني لكن روحنا تبقى مع مع إلهنا الحبيب في يوم ال- في يوم الدينونة فمش مش مشكلة ده أمر ما يخوفش برشا يعني آه، بالنسبة لل- للسؤال الثاني رؤية المسيح آه، أنا حابة بس آه، نقول شيء واحد آه، هي كانت أكثر من مرة مش نحكي على أول مرة أول مرة لما صليت آه، فعلا بدموعي فكانت الرؤية دي ق- هذه قبل ما نشوف المسيح الرؤية أني شفت منام المنام عبارة عن غدير دم صغير مرسوم عليه أربع كلمات هو الله دم المسيح بأمانة هذا اللي حصل وهذا اللي شفت وبأمانة حسيت في قلبي هذه رسالة من عند ربي ال- المسألة اللي بعدين خلاص أنا هنا عرفت أنه هذا جواب من ربي وحسيته في قلبي يعني آه، بعدين ابتدت المشاكل وابتدت آه، يعني خوف من من ناس يعني آه، آه، كانوا يطاردوا فيا آه، فعلا شفت في المنام الناس هذول يطاردوا فيا وصلت لحارة سد يعني آه، يعني ما عنديش وين نهرب وهم ورايا ففجأة آه، قدامي بحر أسود فجأة نشوف نور كبير آه، رجل ملامح تقول يعني بشر لكنه مش بشر نور مش من من هالعالم شيء تاني والتفت ببطء وبلطف وبشكل ما- مش قادرة أعبر عليه التفت عليا الأمان اللي حسيت به الثقة اللي حسيت بها مش عارفة الشخص ما أعرفوش لكن كل شيء في كياني كل إحساسي كله يحكي على لساني وينطق بكلمة واحدة يا رب يا يسوع المسيح يا إلهي يا مخلصي الله نجيني منهم جميل خالص جميل خالص.
وما فيش اعتبار لل- لل- للمسافة فمطرح ما هو موجود وانا موجودة هو في البحر واقف على البحر الاسود وانا على ال- على ال- القصة الثانية يعني ما في من غير اعتبار للمسافة يمد بايده وياخدني بكل ثقة ايدي في ايده ومشيت معه على البحر اللي صار صافي واللي وصلني لحد الشط بسم الله. لكن- هذه مبارك رؤية.
اسمك، مبارك رؤية اسمك.
ثانية أنا شفت المسيح آه، يعني آه، مش عارفة ازاي أحكيها ما شفتوش مني ليه وما شفتوش في رؤية في المنام لكن شفته وأنا بصلي في الكنيسة وشفته قوي جدا مم.
آه، شفت كمان آه، حصلت لي مشكلة في الإقامة في الغرب أها.
آه، اللي حصل شفت حالي آه، في آه، غرفة مظلمة صغيرة وشباك من فوق صغير لكن يشع منه نور كبير وبسمع صوت ينادي صوت نسائي يقول لي أنا أم النور كأني شفت من الشباك لقيت حمامة كبيرة آه، نور مش نور طبيعي نور فعلا فعلا من السماء مرصعة كأنها مرصعة بأحجار غريبة الشكل يعني شيء فعلا خيالي الحجم كمان آه، و- ونفس نفس الشيء من غير اعتبار لل- لل- لاي مسافه ولا اي شيء كاني بطلع من الشباك وبتاخدني على ح- على على جناحها وتقول لي انا اطلعك من هناك فهذه ال- ال- ال- الرؤيات اللي اللي حصل لي وال- والحمد لله انه بحس انه دايما ربي متبعني في كل خطوه في حياتي وفعلا يعني ربنا مش سايبنا وفعلا ربنا بيتمجد ويظهر لنا سواء في أكيد.
المنام سواء في احساسنا باي شكل من الاشكال بالتأكيد فشكرا وان شاء الله اجابتي تكون كافيه ابونا شكرا معكم المايك ربنا يبارك حياتك ومبروك عليك الخلاص والنعمة الغنية محبة الإلهية آه، أنا معجب جدا بالتعامل الإلهي مع كل نفس وملاحظين من مجموعة الاختبارات اللي فاتت علينا أن في البعض جه عن طريق المنطق بعض جه عن طريق الأبحاث بعض جه عن طريق الرؤى نعم.
والأحلام آه، يعني الملاحظ ان ما فيش طريقه معينه الله بيتعامل بيها مع كل البشر تبقى نموذج يعني لا كل انسان له مدخل وكل انسان له طريقه ان المسيح يلمس حياته من خلالها آه، بس انت كن كان عشمك آه، الحقيقه زمان زي عشم ابليس في الجنه كنت بتفتكر انك انت هتبقى حوريه لا يا بنتي الحوريات دول مخلوقات كده من عند ربنا خلقهم حوريات كده حلوين عشان خاطر رجاله لكن انت كنت هتبقى ضره يعني لك ضر كام ضره بتاع 72 على الاقل يعني ما كانوش مليون وشويه زي ما عرفنا فانت كنت مسكينه على الارض كنت في نار علشان خاطر لك ضرة ولا اتنين ولا ثلاث ولا أربع لكن هناك هتبقي في جحيم لما تشوفي جوزك متمتع مع هذا العدد الكبير من الحريات فالحريات غير الزوجات حتى لو كنت يعني هتخشي لكن اشكر ربنا أنقذك من هذا ومن ذاك نشكر رب نشكر رب.
الحاجة التانية آه، أشرقة النور اللي أنت عبرتي عنها وأخذت منك وقت بتاع ثلاث شهور لحد ما شفت الرؤى المتمجدة أما أهم نقطة أنت لمستيها وهي التغيير الذي تم في حياتك مش مجرد إيمان نظري عقلاني ومبادئ وعقائد لا تحول هذا إلى روح وحياة الى سلوكيات نعم.
سلوكياتك اتغيرت بعد المخدرات والدخان والعادات ابتديت انك انت تعيشي حياه جديده وهذا هو الاختبار الحقيقي ان الانسان ياخذ المسيح في قلبه فيغير حياته واخلاقياته وسلوكياته واحنا بنصلي من اجل جميع اهلك وكويس قوي ان الام خدت الموضوع من الناحيه الاخلاقيه ان حياتك اتحسنت اخلاقيا بصرف النظر عن ايه اللي غيرك فهنشكر ربنا برضه من اجل هذا التعامل نصلي من اجل اهلك جميعا ان ربنا يتلامس معهم ويفرح قلبك من جهتهم انهم هم الاخرين ينالوا نعمه في اسم يسوع المسيح امين يا رب اسالك من اجل بنتك فيكتوريا وكيف تعاملت معها بقوه وسلطان ونقلتها من الظلمه الى النور ومن سلطان ابليس الى حريه مجد اولاد وبنات الله. اسالك يا رب ان تطمن قلبها من جهه اهلها جميعا انهم يصيروا فيك ويقبلوك وتكون لهم حياه ابديه في اسمك. ليس فقط من اجل اهلها لكن اصلي من اجل كل الذين يستمعون ويشاهدون هذا البرنامج انك تتلامس مع الكل وتشرق بنور معرفتك في القلوب حتى ينالوا خلاصا عظيما هذا مقداره لك كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين آمين آمين شكرا يا وتسابونا مرحبا آه، أخي المسلم أختي المسلمة سمعتم كيف عمل الرب وأنه يعمل بطرق عديدة هل تريد أن يعمل في قلبك الرب اسمح له وافتح له الباب حتى يعمل آه، سنتجه اليوم إلى موضوع شائك وهيزيد فيه الكلام وهو موضوع البنوة لله آه، هيحدثنا أتسابونا عن هذا الموضوع ونبتدي ناخد النوتس ونبتدي نلاحظ الشواهد آه، شكرا لاستماعكم وابونا هيتكلم دلوقتي في الموضوع ده اتفضل أتسابونا شكرا جزيلا سلام لكم أيها الأحباء من جديد في هذه الحلقة المباركة تكلمنا في حلقات سابقة في حوار الحق تكلمنا عن أصل لفظة الله للتعرف على ربنا هي مقارنة بين ما يؤمن به المسيحيون وبين ما يؤمن به المسلمون أو تعليم المسيح وتعاليم محمد شفنا من ناحية جهة الله لفظة الله أصلها إيه صفاته إيه العلاقة بيه شكلها إيه بعدين اتكلمنا عن الروح أنواع الروح والروح القدس وعمل الروح القدس ثم دخلنا في عمل الله في حياة الإنسان والنعمة الغنية اللي اداها للإنسان وأول هذه النعم والبركات هي الفداء والخلاص نعم.
التبرير إعطاء بر المسيح للإنسان التجديد عندما يجدد الطبيعة والكيان والنهاردة هنواصل الحديث عن هذه النعم وهذه البركات فنتكلم عن نعمة غنية جدا وهي نعمة التبني ايه التبني يتبنانا عبده اتبناه سيده كنا عبيد للخطيه الحقيقه يا جماعه عشان نبتدي من الاول نعرف ايه مفهوم البنوه لما ربنا خلق ادم خلقه كابن ليه نعم.
يعني ايه ابن ليه معزز مكرم محبوب نعم.
ولذلك الكتاب المقدس لما جه يتكلم عن البشر وصل بيهم الى لما في نسل المسيح وصل بيه الى في لوقا اصحاح 3 وعدد 37 الى ادم ابن الله ابن الله الله لما خلق الانسان ما خلقش عبيد نعم.
خلق عائله مقدسه ابناء وبنات ادم وحواء لكن لما اخطا ادم وانفصل عن الله فقد كل الامتيازات اللي كانت له فقد العلاقه اللي كانت بينه وبين ربنا فقد آه، الشركه اللي كانت بينه وبين ربنا وفقد ايضا رتبه البنوه كابن لله فصار عبدا للخطيه عبدا لابليس اللي سمع صوته ومشى وراه فبالخطيه فقد الانسان البنوه لكن نشكر الله الذي لم يتركنا لكن عاد فاحبنا وجاء المسيح ليفتدينا ويكفر عن خطايانا ويعيد العلاقه ثانيه مع الله لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم فعادت لنا كل النعم والبركات والامتيازات فعادت لنا البنوية من أول وجديد عشان كده يقول الكتاب أنا أكون لهم أبا وهم يكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء فمن يقبل المسيح في حياته ينال البنوية زي الكتاب ما بيقول وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله أي أولاد الله أي المؤمنون باسمه اللي بيقبلوه عشان كده المسيح يقول إيه لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي عمليه التبني كما يقول الكتاب في غلطي أربعة آية أربعة وخمسة لما جاء ملء الزمان تمام الزمان في الخطة الإلهية أرسل الله ابنه مولودا من امرأة ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني لما نقبل المسيح الابن يصير لنا شرف وامتياز هذه البنوية دي أول نقطة تاني نقطة إيه الدوافع للتبني يعني إيه اللي يعني يخلي ربنا يتبنى البشر أهم دافع أحبائي هي طبيعة هو طبيعة الله طبيعة الله إيه طبيعة الله الله ما حب ومن منطلق هذا الحب الفائض ارتضى أن يتخذنا له أبناء يقول كده انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله رسالة يوحنا الأولى إصحاح ثلاثة وعدد واحد حب هذا هو الدافع الله مش عايز عبيد بيستعبد الناس ويبقى سيد ودكتاتور لا الله حب الله أب الله بيتبنى الناس أعزاء على قلبه ايه بركات البنوة بقى يعني هناخد ايه من البنوة علشان خاطر يعني نعتبر انه امتياز كبير ايه اللي هيحصل لنا يعني من هذه البنوة اول حاجة عدم الخوف عدم الخوف العبد يخاف من سيده لكن الابن يحب ابوه عشان كده الكتاب في رمية 8 آية 15 يقول إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا يا آبا الآب يا أبونا الآب تبني تبقى في علاقة حبية خالية من الخوف عشان كده يقول إيه ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه روح القدس إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب يا آبا يابا نعم زي اللغة البلدي مهم.
يا يابا يا.
يابا يابا أنا يا أبويا أنا نعم الآب يا أبي أيها الآب ثم أيضا من بركات البنوية الحرية العبد مقيد عبد تحت سلطان ما عندوش حرية ولكن الابن يتمتع بالحرية عشان كده في رمية إصحاح 8 وعدد 21 يقول لأن الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله نعم.
حرية مجد حرية مش حرية يعني إباحية لا فرق بين الحرية والإباحية واحد يقول لك أنا حر أعمل اللي أنا عايزه لا دي إباحية يا ابني دي همجية يا حبيبي لكن الحرية مع الحب محبة المسيح تحصرنا ثم أيضا من بركات البنوية بركة كبيرة قوي هي الميراث السماوي في رمية 8 آية 17 يقول فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا كنا أولاد فإحنا ورثة وارثون مع المسيح وفي غلطية 4 آية 7 يقول إذا لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فأنت وارث لله بالمسيح وارث لبركة ربنا وارث لنعم ربنا وارث للأبدية الهنية من أجل كده بيقول معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى إصحاح ثلاثة و... آه، إصحاح واحد آية ثلاثة وأربعة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات ليه بقى؟ لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم ايه العز ده ايه العز ده تبقى ابن ما انتش عبد ويبقى لك المجد ولك السماء ما انتش مش متروك ل- للظروف و- وللصدف لا ان كنت فعلا في المسيح والمسيح فيك فتكسب هذا طيب سؤال مهم قوي وخطير ازاي انا اصير ابن لله ازاي انا اصير ابن لله ده سؤال مهم قوي لان ده السؤال العملي اولا هل تحب ان تكون ابنا لله انت عايز ولا مش عايز لو كنت عايز تاخد ما انتش عايز ده حريتك خليك عبد للشيطان انا مالي مش قضيه فهل ترغب المسيح دايما كان قبل ما يدي بركه ويدي نعمه يقول لك ايه اتريد ان تبرأ اريد يا سيد خلاص تبرأ يا ابني خد البركه عايز ولا لا انا واقف على الباب واقرع تحب ادخل لو فتحت لي الباب هدخل حريه واختيار انت عايز قرر دلوقتي اديك سمعت الاختبار وازاي الانسان بيقبل المسيح ومش بالضروره بالرؤى لا الله بيكلمك بالنعمه دلوقتي ممكن تقبل لو عايز حاجه تانية قبول المسيح الذي يقرا على باب قلبك انت تفتكر هل هي صدفه انك انت قعدت دلوقتي قدام التلفزيون او موجود معانا في غرفه البالتوك الان هل هي صدفه تقول اه واحد دعاني ولا واحد قال لي على البرنامج وانا جيت يعني هي صدفه برضه يعني لا هي صدفه من قبلك لكنها خطه الهيه من اجلك الله هو الذي رتب البرنامج ورتب القناه ورتب الناس اللي تعبوا وراء الاسوار عشان خاطر يقدموا لك هذا البرنامج ده ربنا بيخطط ربنا يباركهم جميعا امين امين جيش عامل الله يبارك كل فرد بيعمل لاجل مجد اسم الله ولاجل خيرك عزيزي المستمع او المشاهد فتقبل المسيح من خلال بيقرا على باب قلبك من خلال هذا البرنامج انا واقف على الباب واقرع ان سمعت الصوت وفتحت الباب يدخل اليك في الحال خش في حياتك تفتح تقبل فكر ومنين ما تفكر افتح قلبك قول له يا رب زي ما قالت اختنا فيكتوريا يا رب انا عايز اقبلك تقبل كلمه الحق في يعقوب اصحاح 1 ايه 18 يقول شاء فولدنا بكلمه الحق لكي نكون باكورة من خلائقه بكلمة الحق الكتاب المقدس كلمة الحق تقرأ الكتاب المقدس تفتح عينك للكتاب المقدس وتفتح قلبك لكلام ربنا هتبص لي الله بروحه دخل في حياتك فتولد من الله زي ما بيقول في يوحنا 1 13 الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل بل من الله يعني خدوا طبيعة إلهية طبيعة الله أمين.
تولد من الله امين أنت اتولدت بمشيئة جسد ومشيئة رجل من أبوك وأمك لكن تولد من الله إن أردت أنت لأن الله أراد فضل قبولك ثم تأتي بعد ذلك خطوة الماء والروح في يوحنا إصحاح 3 عدد 5 يقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله بالتأكيد ربنا هيرتب لك الظروف والوقت والمكان والزمان والشخص اللي من خلاله تنال نعمة المعمودية لتولد من الماء والروح وده سر مقدس من الأسرار الله سوف يسمح ليك لو طلبت هذا السر من الرب هيدبر لك كل شيء رغم كل الظروف المحيطة لكن هيدبر لك هذه النعمة الغنية عايزين نشوف بقى سمات أولاد الله لما أنت تبقى ابن لله يا ترى إيه اللي هيحصل يعني أولا تنقاد بروح الله في رومية 8 آية 14 يقول لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله فالابن دايما ياخد مشورة أبوه نعم يقول له يا أبي ماذا أفعل أروح المشوار ده ولا لا وريني الله يرشدك كل طريق كل حتة تحب تسلكها تاني حاجة ابن الابن بتاع ابن لله تبص تلاقيه عنده محبة كبيرة بقى نعم.
بعد الكراهية وبعد الأنانية وبعد البغضاء وبعد العداء وبعد الإرهاب يصبح قلبه غامر عامر بالمحبة مغمور بمحبة الله تفيض المحبة من أعماقه عشان كده في إنجيل معلمنا متى آية 45 المسيح يقول أحبوا أعداءكم صعب استنى بس استنى اصبر باركوا لاعنيكم ياه أصعب صعب مش معقول احسنوا الى مبغضيكم ياه ده بيصعبها معاكم. وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم كمان ليه ليه ده كله قال لانه بهذا سمات أبناء تكونون أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين هذا ما قاله السيد المسيح عن اللي ياخد روح المسيح في حياته واللي يبقى ملك للمسيح ويبقى ابن للمسيح هيحصل ايه هيحصل انه يبقى عامر قلبه بالحب ويحب الاحباء ويحب الاعداء لان الله نفسه طبيعته الحب نعم فبيحب الكل انا من نفسي ما اقدرش احب طبيعتي انانيه ما تقدرش تحب نعم لكن لما اخد روح الحب في قلبي محبه الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا هقدر احب ببساطه هذه رؤيه المسيحيه عن التبني نصير ابناء لله طب ما هي رؤيه الاسلام يا ترى مسيحيين كتير ما يفهموش الاسلام ولا يعرفوا حاجه عنه وبيبص الحاجات دي ازاي وبرضه مسلمين كتير ما بيفهموش المسيحيه وبتنظر للحاجات دي ازاي نعم.
فاحنا هنا بنقترب من الرؤيتين علشان خاطر كل واحد يقدر يفهم الاوضاع بصوا معي آه، في الاسلام بقى اولا نجد ان الاسلام يخلو تماما زي ما قلنا من الفداء يخلو من الولاده الثانيه من الروح الكلام ده غريب مفيش في الاسلام حاجه مش كده وطبعا بالتبعيه مفيش حاجه اسمها ابناء لله امتياز البنوه لله ده غلط كفر ابناء الله زندقه ليه يا عمو اه تعال اقول لك ليه بقى اولا لان الاسلام ينظر الى هذه الالفاظ نظره غريبه ليه لانهم عندهم عقده من الاصنام عقده من الاصنام لانهم كانوا بيتخذوا الاصنام شفعاء وارباب والاصنام بتاعتهم فيه الاب والام وفيه الولاد ابنائه زي القمر ده الاب والشمس الام مستر ال و Mrs ايلات وخلفوا daughter اسمها العزة وخلفوا كمان لها sister اسمها منات أرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الأم وولادها وأبوهم إلا فأقول لك إيه ده حكاية أبناء الله ده حكاية أبناء الله دي تستحسن أصنام أنتوا بقيتوا زي الكفرة والأصنام عقدة نعم.
اسمها عقدة من حكاية الأصنام لكن مش بالضرورة كله يبقى لا طب ما أنت يا مسلم بتقول لأبوك أنا ابنك يابا يبقى أبوك صنم ده كلام مش كله في استخدامات للأشياء اللي يستخدم للصنم غير اللي بيستخدم للبشر غير اللي بيستخدم في علاقة بين الإنسان وبين الله دي واحدة ثم هناك ايضا سبب اخر بيخلي الانسان او المسلم ما يقبلش حته البنوه دي ليه لان البنوه في الاسلام اتلغت التبني اتلغى ليه طبعا معروفه القصه مش لازم نحكي فيها تاني لكن يمكن انت تكون جديد على البلطوك او جديد تسمع البرامج دي لاول مره محمد كان عنده عبد اسمه زيد بن حارثة فاتبناه وجوزه واحدة اسمها زينب بنت جحش راح محمد يزور ابنه في خيمته فلقى الباب بتاع الخيمة من شعر والهوا جه مطير الشعر وزينب كانت قاعدة متحررة يعني من ثيابها فشافها الرسول فبدل ما يغمض عينه ويمشي لأن من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه لا أعجب دخلت الشهوة في قلبه فقال قولته الشهيرة سبحان مقلب القلوب وقد كان وقلبت الأوضاع فعشان ياخد البنية من جوزها عيب ياخد مرات ابنه فقال لك احنا نلغي التبني الاول خطوه خطوه وسنه سنه فلغى التبني قال ما فيش تبني في الاسلام دعوهم لابائهم واصبح لحد النهارده في كل الدول الاسلاميه ممنوع التبني انتهت فعشان كده تيجي تقول احنا ابناء الله كمان في تبني يهو دي حكايه لا احنا لغينا التبني مفيش حاجه اسمها تبني ده التبني كفر وهكذا العقد الاسلاميه تظهر في هذه الامور ثم هناك ايضا سبب اخر وهو عدم التمييز بين الكلام الحقيقي وبين الكلام البلاغي فاول ما يذكر كلمه ابن استغفر الله العظيم من كل ذنب استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم استغفر الله استغفر الله ايه يا عمو قال لك اه هو سبحان الله سبحان الله تزوج بامراه وانجب ابنا يا كفره لا احنا ما احناش كفره هي بس العقليه العاجزه عن التفريق بين الكلام الحقيقي اللازم معناه وبين الكلام البلاغي الذي له كنايات اخرى فابن في المعنى الحقيقي واللازم معناه يعني اب اتجوز ست وخلفه ابن لكن عمر ما كانت اللغه قاصره على الكلام اللازم معناه لكن اللغه بتخرج عن صورتها الى صوره بلاغيه لها معاني يعني لما نقول انت اسد تقول لي اهو انت انت بتشتمني وانا حيوان يا عم ده بلاغه يا عم بلاغه ايه اه بلاغه يعني انت راجل شهم لا قول لي شهم ما تقوليش اسد انا مش حيوان مفترس طب لما ترقى تترقى شويه وتفهم في اللغه نبقى نكلمك على قدك الله يتبنى مش معناها انه بيتجوز ويخلف لا ده لها معاني اسمى واجمل واعظم من كده ده انا عايز اقول لك حاجه تانية من اجل هذا ومن هذا المنطلق يستنكر المسلمون والاسلام يستنكر قول المسيحيين ان احنا اولاد ربنا ودي ايه صريحه في سوره المائده ايه 18 بيقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أنتم بشر طب ما احنا بشر يا عم امال بتقولوا ازاي اولاد الله واحبائه الله دي فيها ايه ربنا بيحب الناس وبيتبناهم لا لا لا هذا كفر والحاد لا يصح ولا يجوز غريبة ولهذا يرفض الفكر الإسلامي نعمة التبني الإلهي ويحرموا نفسهم من امتيازات البنوية قلبي أرفعه إلى الله قول يا رب اشرق بنور معرفتك في القلوب امين عرف الكل يا رب نعمتك والامتيازات الفائقة التي تعطيها ليتمجد اسمك القدوس آمين.
في حياة الجميع ما تحرمش حد أبدا يا رب امين من السامعين أو المشاهدين من أنهم يتمتعوا بنعمة الانتساب والانتماء إليك في حب كامل امين ولك كل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد آمين امين آمين. شكرا امين شكرا يا قدس أبونا آه، ادمن لو سمحتي آه، خد المايك قدامنا 13 دقيقة يا ريت الأسئلة حوالي 3 4 أسئلة في عجالة شديدة وفي صلب الموضوع آه، الرب يبارك حياتكم اتفضلوا آه، المايك ونبدأ الأسئلة
شكرا جزيلا يا احمد آه، انا معكم آه، اتفضل معاك المايك
اتفضل يا أخي
آه، سلام ونعمة للجميع آسف أنا كنت فاكر الدور مش بتاعي آه، سلام ونعمة أتسابونا وربنا يبارك حياتك ويبارك في خدمتك آه، معلش أنا أنا سؤالي بسرعة آه، نحن نعلم كمسيحيين آه، بنوتنا للسي... لل... لرب المجد يسوع المسيح و- وبنوتنا لله لكن بالنسبة لإخواتنا المسلمين في بعض المشاكل في فهم هذه البنوة ومنها احنا لما بنقول ان احنا ب... ب... ب... بنقبل آه، آه، المسيح كإله ومخلص وبنقبل عطيته لنا وبنقبل الفداء آه، هذه هذا القبول ي- يجعلنا أولاده ونحن نقبل النعمة ولا نأخذها يعني نحن ن- نقبلها آه، فبيسألونا في بعض الأحيان إيه هي الامتيازات اللي أنتوا بتاخدوها وبتقبلوا لي ك آه، ك يعني أولاد لي أو أو إزاي بتكونوا أولاد لي آه، نفس الكلام اللي قدسك قلته آه، وإزاي نقبله وإزاي نقبل هذه العطية يعني ما هي الشروط ان احنا نقبل بها هذه العطيه ربنا يبارك حياتك قدس ابونا واسف اذا كنت قطلت وربنا يبارك حياتك ويديم في خدمتك ومحبتك وربنا ي- يبصر جميع العيون آه، العمياء ونقول كلنا امين يا رب آه، سلام ونعمه للجميع السلام والنعم شكرا آه، قدس أبونا نضيف عليه إيه هو القبول ده اه ماشي هو دي فكرة ب- الناس بتسأل فيها كتير لأن كل حاجة بنقول لك اقبل المسيح تقبل المسيح هو ده اللي فيه الحل يعني إيه اقبل المسيح أنا أقول لك بنظ- ببساطة كده مثل وتشبيه بسيط جدا احنا عارفين أن الاتحاد السوفيتي الله يرحمه لما كان موجود كان ماشي ورا نظرية الشيوعية بتاعت آه، ماركس.
كارل ماركس كارل ماركس قبل نظرية كارل ماركس شيوعية رأس المال وعاشوا زمان طويل انقلاب الشيوعي وإلى آخره وبعدين في سنة 1988 جه راجل اسمه جورج جورباتشوف ميخائيل جورباتشوف.
ميخائيل جورباتشوف فميخائيل جورباتشوف عمل انقلاب تاني ايه قال لك انا برفض نعم.
النظام النظريه الماركسيه امال تعمل ايه لا انا بقى هتبع النظام الراسمالي مهم. نعم هقبل النظام الراسمالي واعيشه للبلاد كلها نعم ده قبول نظريه جديده وفكر جديد ونظام جديد عشان يعيش بيه نعم فبالظبط زي الانسان كان عايش تبع نظام الشيطان شيوعيه مع الشيطان بعدين فكر لقى الحاله بتاعته تعبانه مفيش فايده عبد للخطيه والشهوات والدقدناس والش... ايه الشيطان وداني في داهيه لا انا بقى هقبل المسيح بنظامه وتعاليمه وفكره هذا هو القبول فهل تقبل المسيح وتعاليمه هذا هو القبول أرجو أن تناله وتطلبه أمين شكرا قدس أبونا طبعا التشبيه مع الفارق فيا ريت ما حدش يقعد يقول إيه اللي انهار وإيه اللي وقع تشبيه مع الفارق آه، السؤال الثاني يا أدمن لو سمحتي
أي طب السؤال الثاني برضو اللي سأله محرج بيقول يا ابونا قدسك قلت في الكلام ان القرآن بيبرهن على كذب ادعاء النصارى بانهم ابناء الله ف آه، وبانهم سوف يعذبون في النار فليه لم تعلق على الموضوع ده اتفضل معاك المايك
ليه بتهرب يا قدس أبونا
لا ده أنا مبسوط إن الناس واعية اللي بيسمع مش مجرد بيسمع لا ده واعي وعارف إيه المواضيع حلو ما عنديش مانع إن احنا نتكلم في هذا الموضوع بكل سرور شوف يا عزيزي آه الآية اللي في المائدة 18 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتوا أبناء أحباؤه يعذبكم ليه أولا نفهم ماذا قال المفسرون في الإسلام عن آه، امتياز البنوية وهم بيتكلموا يعني تبص لي حتت كده لذيذة قوي فتفسير ابن كثير واحنا شفنا الكتاب بتاعه يقول أي يقولون نحن منتسبون إلى أنبيائه وأنبياؤه بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا ونقلوا عن كتابهم قال لعبده إسرائيل أنت ابني بكري قالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام يعني فهموا ما عرضنا فاهمين اهو انه تشريف واكرام مش اتجوز وخلف واضاف انما ارادوا من ذلك معزتهم وحظوتهم عنده لكن لما يجي بقى حته ايه آه لما قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم ولاده يعني بيلغي يعني بيقول لو انتم ولاده طب بيعذبكم ليه لا نرد على الحكايه دي ببساطه قوي ليس معنى أن الإنسان يبقى ابن لله أنه يمنع من محاسبته نعم مش معقول آه امتياز ابن بس مش معنى كده بقى إيه أنه ما فيش حساب ولا عقاب وأنت ابننا بقى الهمجية لا ده ابن لازم ينقض بالروح نعم.
واللي ما ينقضش بالروح واللي ما يعيش بالروح هيعذبه لكن كون ان هو هيعذب تأديبا وتع... وعقابا للمخطئ مش معناه ان هو بيلغي الشرف البنوي مش كده ولا لا من أحب الله أدبه اه بالتاكيد بالتاكيد طب و... طب وليه بيعذب المسلمين وهم المؤمنين مش كده مش المؤمن مش دا- منين؟
المؤمن دايما و- و- منصاب.
و- وغير كده خير امه اخرجت للناس مم.
وبعدين يقول لك ايه آه جبريل قال لمحمد من مات من امتك ولم يشرك بالله فله الجنه فمحمد قال له ولو قتل ولو زنى قال له ولو طب اذا كان بقى لهم هذا الامتياز طب ليه محمد يقول ما منكم من احد الا واردها اللي هي جهنم قيل له وحتى انت يا رسول الله قال وحتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته قال، طب ما في امتياز انك خير امه و و- الى اخره نعم.
ومن لا و- ومن مات من امتك ولم يشرك له الجنه طب ليه بقى هيوديه ما منكم من احد الا واردها آه، كون الانسان عنده امتياز لا يمنع من المساءله تاكيد شركه بتعين واحد مدير يعني مش يعمل اللي على مزاجه لا بتحاسبه نعم.
وتعاقبه وهذا لا يمنع امتياز ان هو منه.
نعم اتفضل سؤال غير شكرا آه، سعداء جدا بالأسئلة اللي بتطرحوها والناس فعلا واعية للي بيتقال يا ريت برضه سؤال أو اتنين في صلب الموضوع آه، ويكون في وتكون بقى في عجالة لو سمحت اتفضل
حاضر يا احمد اتفضلي المجدليه معاكي المايك
سلام المسيح يا ابونا نقبل يديك الطاهرة يا ابونا يا رب.
ونترجاك انك تذكرنا في صلاتك الله يبارك الحقيقة السؤال يا ابونا هو ان كنتم ابناء الله فهل معنى ذلك انكم معصومون من الخطايا بشكرك يا ابونا والمايك معكم
ده سؤال برضو جميل قوي ومهم أشكرك من أجل هذا السؤال وأحب أن أنا أجاوب عليه وبقول أن هناك فرق بين القداسة وبين العصمة نعم.
العصمة يعني إنسان ما بيغلطش خالص ومش ممكن أن الإنسان يبقى إنسان ومعصوم من الخطية ولا الأنبياء كانوا معصومين من الخطية نعم
يعني محمد نفسه يقول لك آه، آه، ورفع عنك وزرك الذي انقض ظهرك نعم
وكان يتوب الى الله في اليوم مائة مرة مهم.
لكن اللي كان معصوم من الخطأ واحد بس اللي هو نعم المسيح من منكم يبكتني على خطية مهم.
وفي حديث الشفاعة لم يذكر له أي خطية في الأحاديث القدسية نعم فالله مش بيدعونا إلى العصمة لأننا بشر ولسنا آلهة لكن يدعونا إلى القداسة والقداسة معناها في اللغة اليونانية الصحة السليمة والإنسان اللي عنده صحة سليمة سليمة ما هوش معصوم من الإصابة بميكروب أو مرض فإذا نحن مدعوون إلى القداسة الصحة الروحية السليمة ولا يوجد عصمة ندعى إليها وده الفرق
شكرا يا أيوة.
أيوة.
آه بالرغم من ضيق الوقت في سؤال بيت- بيتقال مهم جدا فيا أيوة.
ريت يا أدمن لو سمحتي السؤال وده هيكون السؤال الأخير لأهميته اتفضلي
شكرا جزيلا احمد اتفضل ادم معاك المايك
آه، ش-
شكرا يا أدمن سلام إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون مع جميعكم شكرا يا قدس أبونا على إتاحة الفرصة آه، أبونا لو أنا قاعد بسمعك على موضوع التبني أول حاجة بدرت لذهني إني شكرت ربنا اللي حررني من العبودية لحرية مج- أولاد الله شكرا لله أبونا بعد كل اللي سمعناه في طرحك عن التبني آه، تبني الله لينا وسمو مبدأ التبني والصفات الحميدة كالحب اللي فيه اكتشفنا أنه بعد 600 سنة آه، محمد يتزوج من زينب بنت جحش ويحرم التبني على العرب وهو لسه لغاية النهاردة محرم فما هي المشكلة يا أبونا وشاكر على الإجابة تفضل يا أدمن المايك
آه يعني انا فهمت ان هو بيقول ان محمد آه، لغى التبني عشان خاطر آه يعني اتجوز آه زينب بنت جحش علشان خاطر يلغي التبني نعم وده التفسير اللي بيقوله المفسرين لكن سؤالي باختصار يعني ما كانش يقدر ينزل آية من آه، من ال من جبريل تقول له الغي التبني من غير ما يعمل العمل الفاحش ده
صح.
وإلى اللقاء أتمنى ليكم كل نعمة وكل بركة في المسيح يسوع آمين امين شكرا شكرا يا قدس أبونا اعزائي المشاهدين سمعتم الاجابه اذا كان لكم تعليق ابعتوا لنا التعليق بتاعكم على ال website بتاعنا حوار الحق dot com آه، ابونا هيرد على كل سؤال بتبعتوه بنعمة اذا الله.
محتاجين اي آه، كتاب مقدس اي استفسار عن اي موضوع طرح في هذا البرنامج باسم يسوع.
على استعداد تام قدس أبونا على استعداد تام بنعمة انه ربنا.
يرد على انه يرد على اي تساؤل وعلى استعداد للتحاور اخي واختي المسلمه ارجوكم افتحوا قلوبكم للمسيح المسيح لينا هو الله واحنا ابنائه اخذنا البنوه عن طريقه مضمون لنا السماء انت مضمون لك ايه مضمون لك ايه من الله الذي لا تامن مكره اطلب حقك في البنويه الالهيه اخي واختي المسلمه اسال المسيح لقلبك هو واقف زي ما ابونا قال وزي ما مكتوب في الايه هو واقف على الباب وبيخبط على باب قلبك افتح له عشان تنول خلاص وتنول بركه وسلام مرة تانية نشكركم لتواجدكم معنا ونشكر قدس أبونا لكل المعلومات اللي بيوضحها لينا وأتمنى وصلواتي دايما إن ربنا ينور قلوبكم وعينيكم إنكم تبحثوا عن الحق لأن الرب قال تعرفون الحق والحق يحرركم أرجوكم ما تاخدوش كلامنا على إنه مسلم بيه ابحثوا وفتشوا وبعد كده ردوا علينا عسى أن يريكم الله سواء السبيل وتكون معه في الملكوت آمين السلام والنعمة وإلى اللقاء إلى اللقاء